اسم الاب والاسم الروح القدس الاله الواحد في خدمة ربنا في خدمة عامة وفي خدمة فردية في خدمة على مستوى الجماعة وخدمة على مستوى الفرد والسيد المسيح كان يخدم النوعين معا يعني السيد المسيح كانت له الخدمة العامة الكبيرة في مرة خمس تلاف واحد كان بيوعظهم بس من الرجال غير النساء والأطفال يعني حوالي 12 ألف وفي مرة من المرات كان الناس بيزحموا البيت مفيش حد قادر يخش وفي أوقات من زحام الناس كان بيقف في سفينة والعظة على الجبل كانت عظة لمجموعة كبيرة من الناس الكتاب بيقول لما أبصر الجموع صعد إلى الجبل فالمسيح كانت له خدمة عامة ما في ذلك شك ولكن خدمته العامة لم تمنع الخدمة الفردية يعني كانت له خدمة فردية لأفراد معينين على الرغم من الخدمة العامة نسمع ان السيد المسيح تقابل مع نيقوديموس ليلا مقابلة فردية حتى نيقوديموس كان خايف من الناس لا يشوفوه خايف من اليهود فقابله في السر قابله سرا وليلا مقابلة فردية وحدثوا عن الولادة الجديدة الولادة من فوق الولادة من الماء والروح خدمة فردية بيخدمها المسيح في السر ونسمع عن خدمة فردية خدمها للمرأة السامرية تقابل مع المرأة السامرية وكلمها لوحديها كلمها عن توبتها الشخصية وعن الماء الحي وتعجب التلاميذ إذ رأوه يتكلم مع امرأة يعني ما خدوش على المنظر ده مع ان المنظر كان غريب لكن كانت الخدمة لازمة للمرأة ونسمع ان السيد المسيح كان له عمل فردي مع زكا العشار الجموع تزحم المسيح لدرجة لا يستطيع معها زكا انه يراه فطلع الجميل والمسيح ترك الالاف وترك هذا الزحام كله وهذا المجموع كله وبدأ يتكلم مع زكا بالاسم خدمة خاصة ومش بس كلمه وإنما دعا نفسه إلى بيته راح دخل بيته خدمة السيد المسيح لم تكن خدمة مجموعات من الناس وإنما خدمة أفراد أيضا يعني بالإضافة إلى المجاميع من الناس كان دي خدمة فردية السيد المسيح كان له عمل فردي مع مريم ومرثا وكان يجلس مع مريم لوحديها يديها تأملات خاصة بيها لخلاص نفسها حتى في الأسبوع الأخير أسبوع الألام الأخير وسط مشاغله العديدة جدا وفي اقترابه من الصليب لم ينسى أن يجلس مع مريم جلسة خاصة السيد المسيح كان له عمل فردي مع التلاميذ حتى في دعوتهم يمر على مكان الجباية لكي يجد رجلا اسمه متى أو لاوي يدعوه أن يتبعه شعوب كثيرة محيطة به لكن هو له عمل خاص مع متى ومرة قابل أندراوس ودعاه ومرة بطرس وهو بيصيح في السمن هو وأخوه قال له هلم ورائي لأجعلكما صياد الناس والسيد المسيح كان له عمل خاص حتى مع سمعان الفريسي ومع المرأة الخاطئة التي بللت قدميه بدموعه ومع المولود أعمى لما أخرج هذا المولود أعمى خارج المجمع قابله يسوع ودعاه إليه ما فيش شك أيضا أن كان له عمل فردي مع مريم المجدلية التي أخرج منها سبعة شياطين ليس فقط في فترة خدمته قبل الصليب إنما أيضا بعد القيامة ظهر لبطرس خصيصا لكي يرده إلى رتبته الأولى ولكي يعزي نفسه الحزينة للإنكار ولكي يطمئنه على رسوليته ولكي يدعوه للخدمة ارعى غنمي ارعى خرافي وظهر ظهورا خاصا لمريم المجدلية ولتلميذي عمواس وأتى خصيصا من أجل توما لأن توما كان محاربا بالشك فأتاه في زيارة خاصة لكي يعالج الشك الذي فيه زيارة خاصة لتوما كان ظهر قبل كده لباقي التلاميذ لكن توما ما كانش موجود فجاله في عمل فردي ونرى أن السيد المسيح كان له عمل خاص مع شاول الطرسوسي ظهر له بصفة خاصة وقال له صعب عليك أن ترقص مناخك ودعاه للخدمة واختاره احنا ساعات نركز على العمل الجماعي إن لم يكن هناك فصل كبير لا نخدم إن لم تكن هناك قرية أو كنيسة أو جمعية لا نخدم لكن المسيح كان يخدم في هذا وفي ذاك يخدم في جموع بالآلاف ويخدم مع فرد واحد هو إله الكل إله الجماعة وإله الفرد يهتم بالجماعة ويهتم أيضا بالفرد في وسط ما البيت مملوء بالناس في الزحام وما فيش إنسان قادر يخش جوه عمل المسيح عملا فرديا مع المفلوج الذي دلوه من السقف وساب الجموع وقال له مغفورة ليك خطاياك ودخل في الشغلانة عمل معه مع الفريسيين السيد المسيح لم يهمل نفسا واحدة لأنه كان يعرف قيمة النفس يعرف قيمة النفس العمل الفردي يختلف عن عمل الجماعة في عدة أشياء ينبغي أن نعرفها كلها أولا العمل الفردي فيه نوع من التركيز والتخصص والفائدة المباشرة يعني في العظة الإنسان يتكلم كلاما عاما لجميع الناس لكن في العمل الفردي بيكلم إنسان بالذات في حياة هذا الإنسان في ظروف هذا الإنسان خدمة مركزة ونتيجتها واضحة يعني ايه نتيجة واضحة يعني الإنسان في العظة العامة بيتكلم مش عارف الكلام جاب نتيجة ولا ما جابش لكن في العمل الفردي شايف النتيجة قصاده بيكلم واحد وشايف ايه مدى استجابته للكلام اللي قصاده العمل الفردي ايضا يتميز بمكافأة خاصة لأنه عمل في الخفاء العظات العامة والفصول في التربية الكنفية والخدمة في القرى ليها وضوح وبينة لكل الناس بل جدول يصح موجود في الكنيسة فلان له الفصل الفلاني وفلان له القرية الفلانية وفلان هيوعظ في اليوم الفلاني وفلان اجتماع الشبان لكن في العمل الفردي عمل في الخفاء محدش حاسس بيه والله الذي يرى في الخفاء يجازي علانية العمل الفردي فيه تواضع الخدمة يعني ايه تواضع الخدمه يعني في ناس ما يخدموش غير على مستوى ما كانش فصل كبير ما كانش كبير ما كانش كنيسة كبيرة ما كانش كذا ولا كذا لكن في العمل الفردي في تواضع إنسان بيكلم واحد لوحده ويكسبه للمسيح يبقى العمل الفردي فيه تركيز في الخدمة وفيه تخصص وفيه نتيجة واضحة وهو عمل في الخفاء وعمل فيه تواضع الخدمة والعمل الفردي يتميز بحب أكثر واهتمام أكثر لأن فيه عنصر المبادرة والاهتمام في العظاف يأتي الناس إلى الكنيسة وفي العمل الفردي تذهب أنت إليهم مش هم اللي يجوا أنت اللي بتروح يبقى دي تدل على اهتمام أكثر ومحبة أكثر أو ربنا يبعث الناس يعني جايز العمل الفردي يوصل للعمل الجماعي العمل الفردي هو حب للناس هو اهتمام بالنفس هو ادراك لقيمه النفس الواحده ادراك لقيمه النفس الواحده كل نفس مات المسيح لاجلها قيمه النفس هي دم المسيح واحيانا عمل فردي تكون له خطورته التي لا تقدر مثال شاول الطرسوسي عمل فردي عمله المسيح مع شخص واحد لكن كانت نتيجته رسول الأمم بالكرازة الجبارة التي قام بها بولس الرسول هل في الحقيقة ده فرد مش معقول فرد فيما هو فرد يمثل كرازة جبارة ما أدراك ربما الفرد الذي تسعى إليه يكون شيئا كبيرا فيما بعد أنت لا تعرف أنت في العمل الفردي تنتشل نفسا من النار تقدم نفسا للمسيح تكون علاقة إلهية بين شخص وبين الله العمل الفردي ربما تكون فيه صعوبة أكثر من العمل العام لكن صعوبة لها لازمة بالعمل الفردي أيضا تأخذ خبرة عجيبة روحية غير العمل العام لأنك بتعرف إيه العوائق التي تقف أمام الإنسان بينه وبين ربنا في فرق بين التعليم النظري الذي يقال للجماعات وبين شخص تكلمه ويرد عليك وتاخد وتدي وتشوف ايه الصعوبات والعقبات اللي بتقف في التطبيق العملي ولذلك العمل الفردي يتميز بالناحية العملية أكثر أكثر من العمل الجماعي في عمل الكهنوت في عمل فردي وعمل جماعي عمل جماعي الصلاة العامة والعظة العامة وعمل فردي في الاعترافات مثلا بيتعامل مع فرد فرد وجايز العمل الفردي لا يكون فردا بالذات يعني جايز اثنين مع بعض جايز عيلة على بعضيها المهم برضو اسمه عمل فردي مع شخص او جملة اشخاص او عائلة ايه مجالات العمل الفردي ممكن عمل فردي في مجال الاسره زي ما بيقول أما أنا وبيتي فنعبد الرب أنا وبيتي في مجال في الأسرة هل أنت ليك خدمة وسط أسرتك؟ هل علاقتك بالأسرة داخل فيها المسيح؟ ولا مجرد علاقة اجتماعية عائلية وجايز احتكاكات هل فكرت اخوك الصغير توصله لربنا اختك توصلها لربنا ابوك امك اي حد حد من قرايبك في مجال الاسره في عمل فردي في مجال العمل سواء موظف او تلميذ هل حد من زمايلك استطعت تجيبه لربنا في عمل فردي في مجال الكنيسة ممن تقابلهم في الكنيسة أو نادي الكنيسة أو الفصول أو غيره في عمل فردي في مجال الجيران الجيران أو مجال الأصدقاء هل أنا كل من يتصل بي يكون لي عمل روحي معه في اجتذابه إلى الرب أم علاقتي كلها اجتماعية وفرفشة وكلام وضحك وحكايات في عمل روحي بعمله مع الناس إن كنت أنت شخصا روحيا ولك جيران ألا يستفيد من روحياتك إن كنت شخصا روحيا ولك زملاء في العمل في الدراسة ألا يستفيد من روحياتك هل تمر عابرا بلا تأثير على غيرك هل تمر على الناس مرورا عابرا دون أن يستفيدوا من حياتك ومن وجودك وسطهم هل لك عمل فردي في المناسبات زيارة مرض تعزية معايدة أي حاجة عيد ميلاد واحد هل لك عمل فردي في هذا كله أم أن المسيح لا وجود له في عمله هناك أشخاص يتقابلون معك واحد يقدم لك علمه ومعرفته وواحد يقدم لك ذكاءه وواحد يقدم ليك ظرفه ولطفه وواحد يقدم ليك خدمة وواحد يقدم ليك المسيح يعني تشعر وانت بتتكلم معاه ان المسيح دخل في الكلام ان ربنا موجود في الوسط ان القعدة كانت ليها ثمار روحية عملية في لقاء كان بين اليصابات ومريم شوفوا ما اجمل هذا اللقاء وايه الكلام اللي فيه وايه الصلاة وايه التسبيح وايه الصلاة وايه التسبيح وايه الكلام المعزي بل يقول الكتاب ان لما سلام مريم وصل الى اليصابات امتلأت اليصابات من الروح القدس حاجة عجيبة قاعدة كده دخل فيها جو روحي مجرد سمعت كلمة منها امتلأت من الروح القدس وحدثت فيه نبوءة وفيه صلاة وفيه تأمل وفيه تسبحة مريم المشهورة قعدة حلوة لطيفة كده ما أجمل القعدة الحلوة اللطيفة بين أنبا بولا والأنبا انطوني زيارة لكن ليست زيارة عادية ليست زيارة عادية نسمع في في مقابلات القديسين انهم كانوا يتكلمون بعظائم الله وهم قاعدين ربنا على لسانهم اسمك حلو ومبارك في أفواه قديسيك انت ليك عمل روحي تقول مين يسمع ومين يفهم ومين يقبل لا يا حبيبي الكتاب بيقول القي خبزك على وجه المياه بعد ايام كثيرة تجري القي خبزك ايه على وجه المياه قول كلمة ربنا قول كلمة طيبة جايز الكلمة دي ترن في ودن واحد بعد عشر أيام بعد عشر أشهر بعد سنة يقول يا الكلمة اللي قالها لي فلان كلمة الله الفعالة ما اقصدش انك تحصر الكلام عن ربنا حشر كده بطريقة مصطنعة غير لائقة مكبوسة كبس كده ملطوعة لطعة بطريقة منفرة لا الإنسان الحكيم يعرف يدور مجرى الحديث ويخلي الكلام الروحي بطريقة طبيعية يخلي الكلام الروحي بطريقة طبيعية يعني مش تزور واحد تقول له آه، اتفضل نصلي وجايز يقول لك يا عم احنا مش ناقصين صف او هنصلي ب- على كيفنا في الوقت المناسب او تقول له عندكم كتاب هات الكتاب نفتح مش ضروري الطريقة المباشرة ربما الكلام الروحي الذي يأتي في سياق الحديث يكون أكثر تأثيرا وغير مصطنع أكثر تأثيرا وغير مصطنع لكن يشعر الناس ان منين ما انت تحل ربنا يحل في الوسط منين ما انت تحل كلمة روحية هتتسمع ازاي ما نعرفش لكن في وجودك لابد في كلمة روحية في وجودك لابد كلمة منفعة لابد هتيجي ازاي ما نعرفش ربنا بيبعتها بطريقة خاصة في الوقت المناسب بالعمل الفردي مش تقول لواحد انا جاي لك في عمل فردي هي بتيجي طبيعي هي بتيجي طبيعي كده الكلام بيجر بعضه لغاية لما توصل كيف يكون العمل الفردي احنا قلنا امثله من العمل الفردي في حياه المسيح وقلنا ميزه العمل الفردي واختلافه عن عمل الجماعه وقلنا مجالات العمل الفردي العمل الفردي اولا يكون بحب وباتضاع وليس بتكبر او تعالي يعني ليس بروح انك انت الكبير وانك انت الروحي وانك انت اللي تعرف ربنا وانك انت اللي بتتكلم من فوق لناس في الحضيض وانك انت اللي بتقود وانك انت اللي مندوب الله للخطاة امثال اللي بتكلمه ده لا ابدا يا ليت من يسمعك يشعر ان الدافع الذي يدفعك هو الحب الحب وباتضاع وباتضاع مرة القديس الأنبا إسيزيروس قس القلالي المشهور سمع عن أخ إنه واقع في خطية لودانه يستطيع يأدبه ويربيه وده المسؤول في البرية فراح له راح لهذا الأخ وقعد معاه وبعدين قال له يا أخي أنا تعبان في حياتي ومحتاج إنك تصلي لي صلاة خاصة أنا تعبان ومحتاج إن إيه تصلي لي صلاة خاصة لأن تجارب العدو شديد علي فالشاب بص له قال له أنت عمود البرية وسراجها وتطلب مني إن أنا أصلي من أجلك ده أنا إنسان خاطي ووحش وبعمل قال له لا لا لا لا هيقول له بعمل وبعمل قال له لا لا لا لا لا, لا. بلاش أنت بس تصلي لي وتطلب من أجلي وما رضيش يخليه يقول وبعدين ال- بس توعدني بكده قال له اوعدك ووقف الاخ يصلي من اجل الانبا اسيدير وانكسف من نفسه وقال له يا رب أنا الخاطب بصلي من أجل الدتين ده أنا جنسي ونعتي وجنسي ونعتي وقعد يأسف في روحه وبعدين قال أنا أصلي من أجل القديسين وصليش من أجل نفسي وابتدى يصلي من أجل نفسه وبعدين في هذه الليلة الشيطان ظهر لأنبأ سيزيرس قال له إيه ده أما يكفيك إن البرية دي كلها مش قادرين عليها وإنت مش قادرين نمر على قليتك ولا على وابتدى الأخ يصلي وقليلا قليلا بدأت ترجع إليه حرارته وبدأت ترجع إليه دموعه وانسحاقه ومر عليه الإبليس لقى النعمة باينة على وشه وفي هدوء وفي اتضاع وبلا تعالي أنقذ نفسه من الجحيم قيادة النفس إلى الله لا تنبني على الكبرياء أبدا ولا على التعالي ولا الشعور بالذات ولا الفارق بينك وبين الناس كلنا خطاة بنصلي من أجل بعض وفيما تكلم غيرك تكلم نفسك أيضا وفيما تعظ غيرك تعظ نفسك أيضا والكلام في العمل الفردي ممكن يكون كلام ليك وليهم أول حاجة قلنا بحب واتضاع وبلا تعالي ثاني حاجة بطريقة مناسبة بولس الرسول قال صرت للفريس كفريس لكي أربح الفريس صرت للذين بلا ناموس كأني بلا ناموس لأذبح الذين بلا ناموس صرت لليوناني كيوناني لكي أربح اليوناني صرت لليهودي كيهودي لكي أربح اليهودي صرت للكل كل شيء لكي أربح على كل حال قوما شايفين الكلام بيكلم كل واحد بالطريقة التي تناسبه بالطريقة التي تناسبه شوف ايه الحاجة اللي بتأثر فيه واجذبه بيها لكن لازم تعمل حاجة من أجل الناس من غير اسلوب وعظ ده في فرق بين انك انت تقعد تشرح لواحد آية وبين انك تقول لواحد الآية دي انا مش فاهمها يا ريتك ن- ن- نتأمل فيها سوا ولا تقول لي رأيك فيها ويقول لك كلام تقول له انا استفدت منك كتير النهارده كتر خيرك وتاخد بعضك وتمشي. المهم خليته يقرا ويتأمل وبس هو لازم يعني تقعد الناس على ترابيزه وتفتح لهم الكتاب ده جايز وانت ماشي في السكه وواحد ماشي معاك وقبل ما يوصل لبيته يكون وصل لربنا قصدي اقول وصل لربنا في القلب يعني مش وصل لربنا يعني تنيح على ايديك الصغيره دي يشعر ان هو مش ماشي في الطريق اللي في الشارع الفلاني ماشي في طريق الله وهو ماشي معاك يشعر ان الله صار ثالث قمر شوفوا كلمة جميلة جدا قالها تلميذة عنوان لما كان بيكلمهم المسيح قالوا ألم يكن قلبنا ملتهب فينا وهو بيكلمنا ألم يكن قلبنا ملتهب فينا وهو بيكلمنا هل وانت بتكلم الناس بيكون قلبهم ملتهب فيهم وانت بتتكلم يا ريت يا ريت انك تكلم الناس يشعروا يشعرون ان روحا قد خرج منك منك ودخل فيهم روحك دخل فيهم افتكر كلمة لطيفة خالص في في اسفار موسى الخمسة عجيبة جدا يعني هي تفيد من ناحية الكهنوت لكن تفيد برضه من الناحية الروحية شوفوا بيقول ايه لما كتر العمل على موسى لما كتر العمل على موسى واحتاج الى مساعدين ربنا قال له حضر سبعين واحد وهاتهم على الجبل اختار سبعين واحد وهاتهم على الجبل وانا اخذ من الروح الذي عليك واعطيهم ده انا اول ما سمعت الكلمه دي بصيت لقيت هزتني من جوه ايه ربنا ياخد من الروح اللي على موسى ويديهم طب ما انت يا رب عندك كل حاجه وانت محتاج تاخد خلي بالكم نتامل في الايه قال له انا اخد من الروح اللي عليك واديه انا مش عارف موسى ده يطلع ايه صدقوني انا متعجب من هذا الرجل موسى ده يطلع ايه الا ربنا بياخد من الروح اللي عليه ويدي للناس طبعا تواضع من ربنا و... ومحبة من ربنا لموسى وبيرفع قدر موسى لكن ليها معنى زي ايه زي ربنا يقول لأحد الآباء المطرنة أو الأسقفة أو البطاركة زي ما يطلع يقول له هات شخص وحط إيدك عليه وأنا من وضع إيدك عليه الروح اللي فيك أدخله فيه طب ما أنت يا رب تقدر تديله لا أخذ من الروح اللي في إيدك وبوضع يدك يأخذ الروح القدس ده كلام معناه إيه ده؟ الكلام ده معناه ايه ولذلك القديس باسيليوس يقول ايه ان كان من يقول لاخيه يا احمق يستحق نار جهنم فكم بالاولى من قال كلمه سيئه على اسقفه الذي بوضع يده ينال الروح القدس هقولها تاني ان كان من يقول لأخيه يا أحمق يستحق نار جهنم فكم بالأكثر من قال كلمة سوء على أسقفه الذي بوضع يده ينال الروح القدس من الروح التي فيك أعطيهم وإيه تاني ويقول لك في طقس الرسامة الأسقف ينفخ في فم الكاهن ويقول له اقبل الروح القدس وهو يفتح فمه ويقول فتحت فمي واقتبلت لي روحا وهكذا الاب البطريرك في رسامة الاساقفة ينفخ في وجهه ويقول له اقبل الروح القدس وده يفتح فمه ويقول فتحت فمي واقتبلت لي روحا دي آية في المزامير بياخد الروح من فم الأسقف بياخذ الروح من وضع يد الأسقف طب الاسقف بوضع يده يعطي الروح القدس بنفخ فمه يعطي الروح القدس ولكنك انت ايضا تستطيع ان تعطي غيرك حرارة روحية معينة الاسقف بيعطي سلطان والبطرك بيعطي سلطان لكن انت بتعطي بتعطي شيئا فيك من حب الله حب الله الذي فيك ينتقل الى الناس حب الله الذي فيك ايه ينتقل الى الناس كل واحد يسمع كلامك يبص لربنا ويقوله ويقول انظروا كيف كان يحبه قد ايه بيحبه صدقوني واحنا خدام في مدارس الأحد كان الواحد فينا يخش الكنيسة يكفي أن يرى وجوه الخدام الممتلئة نعمة لكي يشعر أن قلبه تحرك نحو الله من مجرد نظر الوجوه المملوءة نعمة اللي في الكنيسة مجرد النظر إليهم دون عظة دون كلام دون عمل فردي هنا وأقول أن هناك عمل فردي عن طريق القدوة هناك عمل فردي عن طريق القدوة يمتص الناس الروح الذي فيك يحبون الله بمجرد رؤيتك بمجرد رؤيتك انسان يراك فيتبكت على خطاياه اول ما يشوفك كده زي ما المرأة قالت لنبي الله هل جئت لتبكسني مجرد ما جئها إيلي أو إليشع خلى المرأة تبقى فيها روح وتتبكت على خطاياها قلنا في طريقة العمل الفردي ان في حاجات بتيجي بالاطباع وبطريقة مناسبة وبالقدوة وبالحب اذا انسان احبك ممكن يحب ربنا علشانك اذا انسان احبك ممكن يحب ربنا علشانك واذا نفر منك ممكن ينفر من الدين كله علشانك واحد يقول لك دين ايه وبتاع ايه ادي بتوع الدين بيعملوا وما يخشش الكنيسه علشان واذا كنت طيب ولطيف ممكن يخش علشان ممكن يحب ربنا بسببك ممكن يحب يبقى زيك يبقى زيك في قصة لطيفة عن عن شخص كان راح مبشر في بلاد بعيدة خالص من الشرق الأقصى ربما الصين ولا غيره وكان ممنوع فيها التبشير هو كان مدرس قوي جدا وهم محتاجين له فقالوا له نقبلك مدرس على شرط انك انت ما تتكلمش عن المسيح ده ابدا ابدا ولا تجيب سر قال لهم موافق ما تجيبش اسم المسيح امثال قال لهم ابدا ما جابوش على الفارس واتعهد بكده وفي اخر السنة الاولاد كلهم كانوا بقوا مسيحيين فحققوا معاه قالوا له احنا مش قلنا لك قال لهم وانا نفذت جابوا الطلبة كلهم هل كلمكوا على المسيح قالوا لا امال ايه اللي خلاكم بقيتوا مسيحيين قالوا أحبينا هذا الإنسان من كل قلبنا فحبينا نبقى زيه بقى مسيحي بقينا مسيحيين قلنا إذا كانت المسيحية وصلته للوضع اللي هو فيه ده إحنا عايزين نخش عشان نبقى زيه بقدوته الصالحة بمحبته بالعلاقة الطيبة جذب الكل معاه أفتكر زمان وإحنا عيال صغيرين كنا بنسمع حكاية الراجل الزمار اللي كان يجي القرية ويقعد يزمر والعيال يجوا وراه من غير ما يتكلم وبعدين يخرج من القرية وكل أطفال القرية ماشيين وراه مش معناها انك تروح تزمر لكن لكن قصدي اقول في ناس يحب واحد فلما يحب واحد يلتفوا حواليه يبقى هو في بيت ربنا يبقوا معاه في بيت ربنا لأنه بيحبوه في ناس لهم جاذبية روحية معينة تخلي الناس يحبوهم ويحبوا السكة اللي هم فيها والحتة اللي هم فيها والجو اللي هم فيه صدقوني يا ناس دخلوا الرهبنة إعجابا بأشخاص معينين جوه الرهبنة مجرد يحب أبونا فلان يقول لك أنا عايز أحيا حياته وأقعد جنبه ده أنت لو كنت إنسان بتاع ربنا والناس يحبوك مفيش شك بهذا الحب تجذب ناس كتير للأسف في ناس من بتوع ربنا منفرين ما ما بيجذبوش حد لربنا أو حياتهم أو حياتهم ما تساعدش يقول لك أنا أحب ربنا عشان الراجل ده أمشي زيه جنب الحيطة و... ولا دايما في البكا وال... والتعب في ناس تلاقيهم آه، حياتهم محبوبة عند الناس شخصيتهم محبوبة عند الناس فهمهم للدين بيحبب الناس في الدين خلاصة الكلام انت جبت مين لربنا في السنة اللي فاتت ولا في الاسبوع اللي فات ولا من اول ما حضرت الصلب اعداد الخدام ما كنتوش تعرف نكمل المجيء ال- الخدمة في العمل الفردي ايضا تكون بحكمة بحكمة ولذلك كان اولاد الله مشهورين بالحكمة لما اختاروا السبع شمامسة قالوا اختاروا أنتم أيها الرجال الأخوة سبعة رجال منكم مملوئين من الروح القدس والحكمة فنقيمهم على هذه الحاجة الخدمة عايزة حكمة يا ما في خدام بيضيعوا الخدمة بقلة حكمتهم وأيضا الخدمة تحتاج إلى تدرج تدرج بولس الرسول قال سقيتكم لبنا لا طعاما لأنكم لا تحتملون لبنا لا طعاما يعني ما تقدرش تدي الواحد كل حاجة في أول يوم والمسيح قال عندي كلام لأقوله لكم ولكنكم لا تحتملون الآن لسه ما جاش وقت عندي كلام لأقوله لكم ولكنكم لا تحتملون الآن والرسل في أول مجمع للرسل في أعمال 15 قالوا لا نثقل على الأمم الداخلين إلى الإيمان لا نثقل على الأمم الداخلين إلى الإيمان يكفيهم أن يمتنعوا عن الدم والزنا والمخنوق طب ما في حاجات كتير نمشي معاهم واحدة واحدة والسيد المسيح كان يلوم الكتبة والفريسيين لأنهم يحزمون أحمالا عسرة الحمل ويضعونها على أكتاف الناس وقال لهم في التجديد ده أنتم تغلقون أبواب السماء لا دخلتم ولا جعلتم الداخلين يدخلون زي واحد يقابلك ويقول لك لازم تمتلي يا عم انتلي ايه يقول لك لازم تنتلي بالروح ويكلمك على كلام انت مش فاهمه ان ما اتملتش تبقى مش نافع الانسان الذي يعلم يعلم بالتدريج لكي يوصل الناس الى الله وحتى الذين يدعون إلى الامتلاء كثير منهم لا يعرفون معنى الامتلاء بالروح ما هو ممكن انك انت في العمل الفردي تكسب الناس بالاهتمام بالناس بالاهتمام بالناس يعني يشعر الشخص انك مهتم بيه في اهتمام خاص يعني إيه في اهتمام خاص في انسان تكلمه كلمة على ربنا ويمر آه، كام شهر ولا انت سألت فيه ولا حاجة وفي انسان تكلمه كلمة عن ربنا ويشعر الاسبوع الجاي انك بتكلمه وبكرة بتكلمه وبعده بتكلمه فيشعر انك مهتم بيه ينقصنا في الخدمة عنصر الاهتمام يا ريت في يوم من الايام اكلمكم على الاهتمام كبند قائم بذاته مش واحد جه الكنيسة وبعدين الكنيسة ما تسألش فيه جه ما جه عنه ما جه ما, ما تجيش الحكاية كده ده في طوايف واحد يجي انغاب تبص تلاقي مجلس الإدارة كله في بيته تاني يوم ما بقولش الطريقة دي صح لكن يعني شاعر بأنهم مهتمين فأنت اهتم بالناس اشعرهم بأن نفوسهم لها قيمة عندك وحياتهم لها قيمة عندك صدقوني حتى في الحياة الخاصة إنسان في يوم من الأيام يقابلك ويقول لك آه، مش أنا كان عندي مشكلة في الشغل وجرى لي كذا وكذا وتقول له ربنا يكون معاك وبعدين تقابله بعد ثلاث أربع أيام وتكلمه في أي حاجة ما عدا المشكلة بينما لو قابلته تقول له الله عملت ايه يا فلان عايز اطمئن عليك المشكله اللي قلت لي عليها اتحلت ولا ما اتحلتش جرى فيها ايه المقابله اللي قلت هتقابلها انتهت على ايه الطلب اللي قلت هتتقدم بيه جرى ايه اشعر انك مهتم بيه ان مست- إيه؟ مستقبله يهمك اشعروا الناس انكم تهتمون به اشعروا الناس انكم تهتمون به وإن حياتهم لها قيمة في نظرهم وأقصد بالاهتمام الاهتمام بكل شيء مش تقول لا أنا ماليش دغ- دخل غير بحياتي الروحية شغل مش شغل هيرفدوه هيحققهم عادي ماليش دخل أنا يهمني روحياته فقط وتيجي تقابله تقول له أصوامك وصلواتك وامتلاءك وروحك وحلولك و... يا عم ده انا عندي مشكله في الشغل يقول لك شغل ايه انسى الشغل خلينا في حياتك الروحيه الحاجات دي ما تنفعش عيشوا مع الناس في مستوى الناس ولا تتألفوا ولا ايه تتألفوا عيشوا معاهم في مستواهم ده المسيح لما قعد مع المرأة السامرية كلمها عن المية وكلمها عن البير وكلمها عن بيتها يعني دخل معاها في الخط دخل معاها في الخط ولما كان بيكلم مرضى كان بيهتم بأمراضهم ما كانش بيقول لهم كفاية روحية في الخدمة أيضا اهتم بعنصر الصلاح في الخدمة يعني لا تظن أنه بذكائك واهتمامك وحكمتك و... وخبرتك مع النفوس ممكن تخلص الناس توصلهم لربنا لا امزج الخدمة بالصلاح صلاح من أجل الناس الذين تكلمهم ومن أجل الكلام الذي تقوله ومن أجل تأثير الكلام ومن أجل عمل الله في قلوبهم ومن أجل مشاكلهم ومن أجل حياتهم الروحية ومن أجل نفسك ده كل ده في العمل الفردي في العمل الفردي أيضا احترف من بعض الانحرافات في العمل الفردي احترف من بعض الانحرافات زي ايه الانحرافات دي ليكن عملك الفردي لأجل الله وليس لأجل نفسك ولا لأجل مجموعة من الناس جايز واحد بيتصل بإنسان وكل عمله الفردي إنه يضم المجموعة معينة كل عمله الفردي مع هذا الشخص انه يضمه لمجموعة معينة مش بيدور على خلاص نفسه ولا على حياته الروحية ولا على صلته بربنا انما بيدور انه يضمه لمجموعة معينة لاجتماع معين او واحد يحب الاديرة يقعد يلوف على واحد عشان يدخله الدير ليه يا حبيبي انت ايه اللي عرفك الدير يناسبه ولا ما يناسبوش أو يدور على شخص ويكلمه كل قصده أن يضمه إلى مبادئه الخاصة أو يقنعه بأفكاره الخاصة لكن ما بيدورش على حياة هذا الإنسان ولا على روحيات ولا على صلة ربنا وهكذا المسيح قال إنك أنت إذا أردت أن تخدم انكر ذاتك في الأول انكر ذاتك أنت لا تضم إليك ولا تضم إلى أفكارك ولا تضم إلى مبادئك ولا تضم إلى مجموعتك ولا تضم إلى رغباتك لكن تضم إلى ربنا بأي صورة بأي طريقة المهم يعرف ربنا المهم إيه يعرف ربنا أنت بالنسبة للناس لا يصح أن تطلب أن يكونوا صورة منك لا يصح أن تطلب منهم أن يكونوا صورة منك ربما طبيعتهم غير طبيعتك ونفسيتهم غير نفسيتك وتكوينهم الفكري والشخصي غيرك في ناس ياخدوا الآخرين بالقوة لازم يبقوا صورة منهم وإلا يبقى لسه مقاوم الروح ومزرجل مع الروح القدس وما فيش فايده فيه ليه يا حبيبي ما تسيب كل واحد ينمو بالطريقة اللي ربنا يراها مناسبة ليه لا تطلب ان الناس يكونون صورة منك الله نفسه جعل طرق كثيرة للحياة وكلها طرق روحيه انسان خادم يحب البتوليه يشعر اللي قصاده انه لو ما بقاش بتول هيخفي ويمكن يعقده في الحياه ليه بس انت جاي توديه للبتوليه ولا جاي توديه لربنا انسان يحب الرهبنه لازم يودي الناس اللي يقابلهم للرهبنه والا يبقوا ناس مزرجنين ومش روحيين ومستواهم ضعيف ليه يا حبيبي تعمل كده ما تسيبه في حاله انت عرفه بربنا وبلاش التفاصيل دي انسان بيحب اجتماع معين لازم يودي الشخص ده هناك والا يبقى مش روحي او مش مخلص ليه بس انت عرفه بربنا عايز تجيبه معاك هاته معاك لكن ما تجعلش هذا شرطا في حياته ما تجعلش هذا ايه شرطا وصل الناس لربنا ولا توصلهم اليه طبيعي لما يوصلوا ربنا هيحبوك انت طبيعي انتم تعدون للخدمة وجايز يسأل الواحد فيكم امتى نخدم يا ريت نبتدي نخدم بالعمل الكسر على بال ما تستلموا خدمة كبيرة يكون الواحد بيشتغل عارفين زي ايه زي واحد عنده غيث وزرعه نخل زرعه ايه نخل النخلة دي يمكن تقعد ثلاث اربع سنين على بال ما تطرح تلاقي تحت النخلة يزرع له شوية جرجير شوية بقدونس شوية خط على بال ما النخلة تطلع على كتفها يكون هو بيشتغل شغل تاني واحد زرع قط والقطن يقعد له كام شهر على بال ما يخلص يكون زارع له حاجات صغيره كده جنبيه فنقعد نشتغل في الحاجات الصغيره على بال ما تيجي الحاجات الكبيره ولا تقول لا كبيره لا بلاش ما ينفعش كده عايزين محبة الخدمة ومحبة الناس. نكتفي بهذا الجزء في موضوع الخدمة علشان نخش معاكم زي كل مرة في موضوع في العقيدة وموضوع في التاريخ سؤال الطوائف الأخرى يدخلون البيوت ويفتحون الكتاب ويقرؤونه وهذه الطريقة تعجب أناس كثيرين فما رأيكم ويقولون أن خدام الكنيسة لا يفتحون الكتاب زيارة البيوت شيء والعمل الفردي شيء آخر زيارة البيوت شيء والعمل الفردي شيء آخر أنا بتكلم على العمل الفردي عمل أنت بتقوم بيه مع أي إنسان يقابلك زميلك في الكلية زميلك في الشغل آه، جار ليك قريبك صاحبك أسرتك دي مسألة اسمها عمل فردي غير زيارة البيوت أما زيارة البيوت فنحن لا نريد أن تكون إلا بإشراف الكنيسة لئلا تختلط الزيارة بزيارة الطوائف وبعدين نلاقي إن الناس اللي بيروحوا الاجتماعات بيحولوا الناس عن عقيدتهم فمسألة زيارة البيوت لو الأب الكاهن زار بيت يقدر يكتب ويقرا لهم ما فيهاش حاجة معروف ده أب كاهن لو خادم معتمد من الكنيسة والكنيسة مكلفاه بالمهمة دي بطريقة رسمية عن طريق أسقفه يبقى دي مسألة ثانية وممكن يقرأ ويفتح الكتاب لكن مجرد اجتماعات في البيوت غير منضبطة أي واحد من عقيدة أرثوذكسية أو غير أرثوذكسية يزور البيت ويفتح الكتاب دي حاجات مش هنقدر نضبطها وممكن تؤدي إلى نتائج مش سليمة